مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الخطايا الأمهات أو أمهات الخطايا في خطايا الخطية الواحدة خطية كبيرة تلد مجموعة ضخمة من الخطايا بحيث لو انتصرنا على هذه الخطية الأم ننتظر ننتصر على عدد كبير جدا من الخطايا اللي بتولدهم هذه الخطية من الخطايا الأمهات محبة الذات الذات باستمرار بتلت خطايا متعدده والانسان المتمركز حول ذاته ممكن ان يقع يمكن في كل الخطايا علشان كده المسيح بيقول من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه من اجلي يجدها وعشان كده المسيح قال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني لأن الذات من الخطايا الأمهات الإنسان من أجل الذات بيقع في حاجات كتير بيقع في محبة الذات وفي الإعجاب بالذات وفي عبادة الذات وفي مديح الذات وفي الدفاع عن الذات وفي أولوية الذات وفي تغطية الذات وفي إشباع الذات حاجات كتير فمثلا يحب ذاته ويهتم بأولوية ذاته يعني ان هو يبقى الاول والمتقدم والظاهر بيتعب نفسه وبيتعب الاخرين معاه بينما المسيح بيقول خذ المتكئ الاخير والرسول بيقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامه لكن اللي بيحب ذاته عايز ذاته تتصدر وتتقدم يمكن يقاطع غيره عشان يتكلم هو او يخفي غيره لكي يظهر هو او يزيح غيره من الطريق علشان هو يشتغل بداله كل ده سببه الذات هي اللي بتشتغل او انسان يقع في حشر الذات يحشر ذاته في كل حاجه زي انسان متطفل يحب يخش في كل حاجه ويعرف كل حاجه ويتدخل في كل حاجه ويحشر انفه في كل حاجه ده جايز الحشره سموها حشره عشان بتحشر نفسها في كل حاجه بتحشر اكل تحشر نفسها فيه شرب تحشر نفسها فيه وش واحد تحشر نفسه فيه ملابس واحد تحشر نفسها فيه حشر ففي انسان يسموه حشري ده حشري غير الكشري اللي بي اللي بيكشر باستمرار الحشري ده يحشر نفسه متطفل يدخل نفسه في كل حاجه لو الانسان بيبعد ذاته ويقول له انا مالي ما يتدخلش ما يتدخلش في شؤون غيره والا هيتعب ويتعب غيره واللي بيحشر ذاته ده يحب يعرف اسرار الناس ويحب يتاجر باسرار الناس ويحب يذيع اسرار الناس ده ذاته عايز يوري ان هو عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه تقول له عارف فلان يقول لك اه مش فلان اللي عمل كذا وكذا وكذا عارفه قوي مش فلان اللي اصطدم بكذا وكذا وكذا عارفه مش فلان اللي اتخانق مش فلان اللي ظبطوه في الموضوع الفلاني عارف كل حاجة المعرفة اللي تضره وتضر غيره دي مسألة حشر الذات حشر الذات فيما لا يلي لا يناسبها وفيما ليس لها اللي واقع في حكاية الذات جايز يخش أيضا في الدفاع عن الذات وفي تبرير الذات مهما عمل من خطأ يحاول أن يبرره ويحاول أن يدافع عنه ويقول لك فلان ده من النوع المقاوح يعني ايه المقاوح يعني لا يجادل حتى في الامور الظاهره والواضحه والتي لا تحتاج الى مناقشه يبرر ذاته وجايز لما يبرر ذاته يلقي بالعيب على غيره ويتهم غيره وكل ده بسبب الذات يعني لو الانسان نجى نفسه من حكايه الذات دي يلاقي نفسه استريح من خطايا عديده جدا هو خطيه ادم ايه ما كانت الدفاع عن الذات برضه وخطيه حواء خطيه بعد خطيه يعني كان برضه الدفاع عن الذات تبرير الذات ولذلك في فضيلة يسموها لوم النفس أو لوم الذات القديس البابا ثوفيلوس مرة زار أب جبل نتريا جبل المتوحدين وقال له ما الذي أتقنتموه أيها الأب في طول هذا الزمان الذي قضيتموه في الوحدة فقال له صدقني يا أبي لا يوجد افضل من ان ياتي الانسان بالملامه على نفسه في كل شيء صدقني يا ابي لا يوجد افضل من ان ياتي الانسان بالملامه على نفسه في كل شيء لكن الانسان اللي بيحب ذاته لا يمكن يلوم ذاته ولازم يطلع نفسه بريء مهما حصل ويمكن يخطأ غيره لكي يتبرر هو وممكن يلقي العيب على غيره علشان يخرج هو من الموضوع سليم لا هنا الذات داخله في الموضوع هنا الذات داخله في الموضوع بمحاوله تبرير الذات او تغطيه الذات ادم حاول يغطي نفسه باوراق الدين فربنا قال له ما تنفعش الحكايه دي بتاعت اوراق التين عشان كده المسيح فيما بعد لعن شجره التين دي اللي ما اعطتش ثمر حكايه ورق ورق ورق وثمر ما فيش وقال له التغطيه لا تاتي الا بدم المسيح عشان كده ذبح له ذبيحه وبجلد الذبيحه غطاه تغطيه الذات ايضا بتجيب خطايا كتير جايز تجيب الكذب واحد عشان يغطي ذاته يكذب كذبة عشان يغطي ذاته يعمل في الخفاء يعمل في الظلام عشان يغطي ذاته ينتحل أعذارا ويمكن الأعذار تكون أمور ثانوية وضعيفة وملهاش دخل في الموضوع ويجيب حجج حجج حجج حجج علشان يغطي ذاته كل دي سببها الذات سببها ايه الذات في انسان يهمه اشباع الذات يشبع ذاته زي ما سليمان الحكيم قال عملت لنفسي فراديس وبنيت لنفسي قصور وجبت لنفسي مغنيين ومغنيات و... ومهما اشتهت عيناي لم امنحه عنهما اشباع الذات وجه في الاخر لقى الكل باطل وقبض الريح قطعا لو سليمان كان بعيد عن مشكله الذات ما كانش لجأ لكل هذه الأمور اللي فيما بعد عرف إنها باطلة إشباع الذات بطريقة خاطئة أو إشباع الذات بطريقة غير روحية او اشباع الذات بطريقه ماديه او بطريقه جسديه او بطريقه حسيه يقول العين لا تشبع من النظر ولا الاذن تشبع من الكلام من السماع ولا اللسان يشبع من الكلام كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن انسان عايز يشبع نفسه بطريقه خاطئه يعمل كل البدع عشان يشبع نفسه وبعدين يلاقي نفسه مش شبعان من يشرب من هذا الماء يعطش ولما يعطش يشرب تاني ولما يشرب يعطش والحكايه ما تنتهيش زي واحد بيشرب ميه مالحه اذا اردت انك انت تنجو من كل هذه الخطايا ابعد عن حرب الذات الجا الى فضيله انكار الذات انا ما انا انا لست شيئا تقول لنفسك الكلام ده انا ما انا انا لست شيئا انا مالي ما تخليني في حالي ايه اللي دخلني في الامور دي انا ان كنت شيئا ابقى صوره ربنا صوره ربنا تاخد العالميات وال وتشبع من امور العالم الباطله ما تتفقش معاها اللي بيدور على ذاته ويخش ايضا في التنافس مع الاخرين يخش في التنافس مع الآخرين لأن ذاته عايزة تاخد النصيب الأكبر ذاته عايزة تاخد كل الخير ده ممكن يقع في الحسد أيضا يقع في الحسد ليه؟ طب هو فلان أحسن مني وأنا ما أخدش الحكاية دي بداله ليه؟ وليه يعني يحطوه في الحتة دي وما يحطونيش أنا ما هو الذات مش هتخلص ومش ممكن طبعا يجمع كل حاجة في ذاته والإنسان اللي يخش في الذات لا يمكن يصل إلى القناعة أبدا لأن ذاته عايزة تكبر رأ- ذاته عايزة تمتد ذاته عايزة تتسع ذاته عايزة تعلو طب وبعدين لا يشبع أبدا يخش في الحسد يخش في التنافس يتعب نفسيا هو عايز يريح ذاته فتكون النتيجة ان هو ايه بيتعب ذاته عايز تستريح من كل هذه الخطايا خطية واحدة من الخطايا الأمهات هي محبة الذات وجايز اللي بيحب ذاته يمدح ذاته أو يستجدي مديح الآخرين أو ينقش موضوع كده عشان يمدحوه فيه انبسط طب وليه يا ابني؟ الذات يعمل ايه؟ وإن ما لقاش حد يمدحه يبتدي يمدح هو روحه مسألة الذات ما هي خطايا كثيرة ما تنتهيش واللي بيهتم بذاته يدخل في صراعات عديدة جدا صراعات مع الآخرين اللي يفتكر أنهم بيصطدموا بذاته طب وتفتكروا ليه المشاكل الزوجية بتحدث لأن كل واحد من الزوجين بيفكر في ذاته ما بيفكرش في الآخرين هو ترتيب الأمور تكون إزاي الله الآخرين ذاتي في الآخر ولو كلهم اجتمعوا جوه ربنا يبقى كويس الله جواه الآخرين جواه ذاتي يبقى أجد ذاتي في ربنا وأفضل الآخرين على ذاتي وأجد في محبة الآخرين محبة لله لأنها محبة داخل محبة الله وأجد فيها إشباع حقيقي لذاتي أدي الكلام الصح لكن واحد يحط ذاته في الأول ده ممكن لو حط ذاته في الأول يصطدم بربنا نفسه عارفين ازاي اهو ناس من اللي احبوا الذات وقعوا في الوجودية بإنكار الله الوجودية يعني ايه يعني وصايا ربنا ما بتخلينيش اخد حريتي واخد لذتي وامشي زي ما انا عايز فيبقى اقف ضد ربنا عشان ذاتي تاخد حريتها وتاخد لذتها فعشان كده يقولوا ال- ال- الوجوديون يقولوا ايه خير ان الله لا يوجد لكي اوجد انا خير ان الله لا يوجد لكي اوجد انا لكن ربنا يقول لي لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا ايه حكايتي دي امال هعمل ايه ده مضيقها عليا قوي واللي يحب ذاته ما يخشش من الباب الضيق اللي يحب ذاته ما بيخشش من الباب الضيق لان عايز يبسط ذاته طب ويضيق على روحه ليه ما يمشي من الباب الواسع طب الباب الواسع يؤدي للهلاك يقول لك لا مين اللي قال كده ربنا يقف ضد ربنا اللي يمشي بذاته يضيع روحه على الاخر محبة الذات من الخطايا الأمهات التي تلد عديدا من الخطايا ولا تنتهي ولو الإنسان أراد أن يحارب وضربة واحدة يقضي على الكل يبقى يضرب حكاية الذات دي من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يجدها عشان كده نجد إدانة الذات فكركم الاعتراف هو إيه إدانة الذات يعني يقف الواحد قصاد ربنا وقصاد الكاهن يقول أنا غلطان أنا غلطان الحكاية دي غلط مني أنا أدي إدانة الذات لوم الذات يبكت نفسه على خطية احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك أدي إدانة الذات قهر الذات السيطرة على الذات اللي بيسموها self control يعني ازاي تضبط نفسك كده تضبط ذاتك تخلي ذاتك ممسوكة ماشية بميزان ماشية في خط معين لا تمل عنه يمنة ولا يسرة ضابط نفسك عشان كده الشخص الفاضل بيحكم نفسه ومش بيحكم غيره والحكيم قال الذي يحكم نفسه خير ممن يحكم مدينة تضبط نفسك ضبط كويس ادي الذات عشان كده قال من يحب نفسه يهلكها يعني ايه يهلكها يعني يؤدب ذاته ويلوم ذاته ويقوم ذاته ويضبط ذاته ويوضع لها قيود ما تتعدهاش وتدريبات لازم تنجح فيها يدربها يمرنها يعاقبها يلومها يسيرها في طريق سليم لكن واحد ذاته عا- تخليه سايب كده بلا قيد ماشي كده سايب متسيب في الدنيا دي ما تبقاش ذات دي لا تبقى ذات ولا لذات تبقى طياشة وضياع ادي مسألة الذات اللي تجر الناس الى خطايا عديدة خطية من الخطايا الامهات اذا كنت بتحب ذاتك نقي ذاتك طهر ذاتك لكن مش تعذر ذاتك وتبرر ذاتك ما هو طريقين كل واحد بيضيع تبرر ذاتك هتمشي في, في الغلط على طول تلوم ذاتك تبقى تقوم ذاتك تبقى تؤدب ذاتك تبقى تعاقب ذاتك ادي بقى ايه اللي بيضيع نفسه يجدها واللي بيحب ذاته لا يطلب لن... يحب ذاته محبة روحية يعني لا يطلب لها مجدا أرضيا إنما بلاش مجد على الأرض يطلب لها مجد فوق مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك مجدا من الناس لست أقبل هذا الكلام اللي قاله المسيح واللي يتخلص من تبرير الذات لا يشكو غيره في إنسان تلاقيه دائم الشكوى من هذا ومن ذاك ودائم الملامة لهذا وذاك ليه؟ لأن شايف إن دول ضده صدقني لا يوجد حد ضدك إلا ذاتك هي اللي ضدك هي اللي مضيعاك القديس يوحنا ذهبي الفم قال كلمة كويسة جدا قال لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي هذا الإنسان نفسه فيش حد يقدر يأذيك من الخارج أبدا إلا لو كنت أنت بتأذي نفسك تقول افرض طب واحد شتمني بيأذيني ولا لا انت اللي بتأذي نفسك لو كنت من انت من النوع اللي بيتعب من الشتيمه او حساس نحو الكرامه هتتعب يبقى اللي بيتعبك نفسك من جوه غيرك بيشتموه يعني يعني لما الواحد فينا يكون ماشي في شهر امشير وتمر عليه ريح عاصفه مليانه رمل ولا تراب يتخانق مع الريح والرمل والتراب اهي طبعها كده ما يتعبش ماشي في يوم مطير وهبط عليك المطر تتخانق مع المطر وتقعد تزعق تقول ايه المطر ده طب امسك شمسيه المطر ما يعملكش حاجه لا يستطيع احد ان يؤذي انسانا ما لم يؤذي هذا الانسان نفسه اللي قلبه من جوه حصن لا ينال مهما جاله خبطات من بره تعملوش حاجه سهام اضربها في حديد تعمل ايه تتكسر ما تعملش حاجة أن حديد يبقى من الخطايا الأمهات خطية محبة الذات من الخطايا الأمهات خطية الكبرياء دي من الخطايا الأمهات تجيب أمراض لا تحصى ولا تعد والكبرياء إما تكون كبرياء في الفكر أو كبرياء في القلب أو كبرياء في الجسد إلى آخره كبرياء في الفكر زي إنسان يفتكر إن فكره ده أحسن فكر في كبرياء في الفكر تلاقي مثل هذا الإنسان عنده صلابة رأي تحاول تقنعه عشرين سنة مفيش فايدة في كبرياء في الفكر تصلب في الفكر في انسان عنده تصلب شرايين لكن تصلب الشرايين ده يضر الجسد لكن اللي عنده تصلب في افكاره ما يتزحزحش عنها ابدا كبرياء في الفكر تلاقي فكره يتعالى عشان كده الكتاب يقول لا تكن حكيما في عيني نفسك لا تكن حكيما في عيني نفسك يقول له على فهمك لا تعتمد وايضا يقول لا تكن بارا في عيني نفسك في كبرياء في الفكر وكبرياء في القلب وفي كبرياء في الجسد كبرياء في الجسد يعني ايه يعني واحد يقعد منفوخ ويمشي منفوخ ماشية كده راسم نفسه كده رسم كده مهم مشيته قعدته كلامه نظراته ملامحه فوق يكلم الناس من فوق دي عنجهية في الجسد في انسان تلاقيه بسيط في مشيته بسيط في قعدته بسيط في اشاراته بسيط في كلامه واحد تلاقيه منفوخ يسموها بالبلد كده منفوخ وبرضه اسمها نفخه برضه بالعربي برضه نفخة ودايما الحاجة المنفوخة بتعطي نفسها حجما فوق حجمها يعني ما تجيب بالونة كده ولا كرة وتنفخ فيها بتعطي ذاتها حجم أكبر من حجمها الطبيعي وكل ما تنفخ فيها يجي وقت تفرقع بس المهم ما تفرقعش في الآخرين لكن إنسان منفوخ والإنسان المتضع تلاقيه متضع في إنسان عنده كبرياء في كلامه وإنسان عنده كبرياء في عدم كلامه الإنسان اللي عنده كبرياء في كلامه تلاقي كلامه كده فيه اعتزاز بالذات اعتزاز بالفكر وجايز فيه احتقار للآخرين والتاني اللي عنده كبرياء في عدم كلامه تكلمه ما يردش يبص لك كده و... وكأنك مش هنا يعني كأنك لا تستحق أن يكلمك فاوعوا تفتكروا الكبرياء في الكلام بس جايز كبرياء في الكلام وجايز كبرياء في الصمت لدرجة تقول له كلمني يا أخي ده ربنا كلم موسى وهو شايف إن اللي قصاده ما يستحقش إن يكلمه يعني أو يتكلم بتقل كده كل كلمة مش تقل يعني وازن الكلام وكلام ثمين لا يعني كده في كبرياء في اللسان كبرياء في الفكر كبرياء في القلب كبرياء في الجسد وحركات الجسد خطية الكبرياء تلد كل هذا وتلد أيضا خطية الكبرياء العظمة تلد العظمة وتلد التعالي على الآخرين واحتقار الآخرين زي واحد تكلمه يقول لك انت عارف انت بكلم مين انت عارف انت مين وانا مين مرة واحد عمل كده وشكالي الشخص اللي, اللي قال له انت عارف انت مين وانا مين قلت له يا اخي كنت تقول له انا وانت شوية تراب ورماد يعني احنا ما احنا الاتنين شوية تراب لكن في واحد ساعات يقول انت عارف انا بكلم مين الكبرياء تل التعالي على الاخرين يكلم الناس من فوق او ما يكلمهمش خالص يكلم الناس من فوق ويعاملهم من فوق الكبرياء ايضا تعطي عدم الاحتمال خطيه عدم الاحتمال لأن الإنسان المتواضع ممكن يحتمل غيره لكن الإنسان المتكبر لا يحتمل إطلاقا لا يحتلم لا يحتمل كلمة نقد ولا يحتمل توجيها يمكن ولا يحتمل نصيحة تقول له يا فلان خليك حكيم يقول لك ليه هو انا مش حكيم كن قاعد يتكلم يتكلم يتكلم تقول له خليك ساكت يقول لك ساكت هو انا يعني مش ساكت هو انا بكلم غلط ما يحتملش اي كلمه اعصابه من حرير مرور مرور النسيم العليل يجرحها مترفه شديد الحساسيه ليه بقى لان كل دي بتيجي من الكبرياء انسان اللي ما عندوش كبرياء يستمع اليك حتى لو بتنتقد ويكلمك بطريقه موضوعيه وما يتعبش الانسان الخطيه الكبرياء ممكن تجيب المكابرة والمجادلة والملاججة بلا مناسبة يعني كلموا هات اعتراض يكلموا هات نقد يكلموا مش قابل ما فيش عشان كده الكتاب بيقول ان افعلوا كل شيء بلا ملاججه من غير ملاججه ولا مكابره خطيه الكبرياء ممكن تلد خطيه المنافسه ايضا خطيه الكبرياء ممكن تلد خصومات بين الناس ونزاعات كلها بسبب خطيه ام ده ممكن خطيه الكبرياء في الاسره تسبب طلاق يعني زوجه تقول لزوجها ملاحظه تقول لها ازاي تكلمي زوجك وتاج راسك بهذا الاسلوب عمرنا ما شفنا واحده ست تكلم راجل بالاسلوب ده كبرياء كتر خيرهم الستات اللي بيحتملوا كبرياء الرجاله بصراحه جايز الراجل يفتكر انه لما يبقى كبير ولما يشخط وينطر يبقى كبير ما برضو الكبرياء ممكن تجيب الشخط والنطر واحد عايز يثبت انه راجل العيله ي- يخش ي- يحطم كل اللي قصاده دي غلط ودي غلط وليه تعملوا كده وليه تتكلموا كده بس يا ولد اسكت مفيش فايده ولذلك خطيه الكبرياء ممكن تجيب الانتهار ينتهر كل احد خطيه كبرياء خطيه كبرياء ممكن تجيب بالهرطقه لان لو الانسان غلط وقال له, له انت غلطت وصحح غلطته ما يقعش في هرطقه لكن اذا كان متكبر وقال لا هيتمسك بالغلط يتحول خطيه الكبرياء ممكن تجيب مشاكل كتيره جدا ولذلك كما قلت لكم ان من الخطايا الامهات خطيه الذات وخطيه الكبرياء من الخطايا الامهات ايضا اللي تلد عديد جدا من الخطايا خطيه الكراهيه ده خطيه الكراهيه تجيب خطيه الادانه تجيب مسك سيره الناس تجيب اختراع خطايا للناس مش موجودة فيهم يعني يمكن اللي يمسك سيرته وبيقول اللي حاصل في خطايا الناس أقل من اللي بيخترع لهم خطايا وبيألف لهم خطايا وبينسب لهم عيوب وبيألف عليهم كلام الكراهية ممكن تجيب حاجات زي كده الكراهية ممكن ت- تجيب ظن السوء لما تحب واحد ما تظنش السوء فيه الكتاب بيقول المحبة لا تظن السوء لكن اللي يكره يظن السوء يشك في كل حاجة ويشك شك سيء لأن مفيش آه، محبة لما أنت تحب واحد تدافع عنه لكن لما ما تحبش واحد ما تدافعش ومش, ومش بس ما تدافعش تفرح بسقوطه عشان كده الكتاب بيقول المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق يكون بتكره واحد يقولوا لك فلان ده وقع في مصيبة إذا وجدت فرح داخلي عندك بكلمة وقع في مصيبة اعرف انك انت بتكرهه لان لو انت بتحبه قالوا لك فلان وقع في مصيبه تلاقي نفسك التهب قلبك من جهته وقلت ازاي ولازم ننقذه وتفكر في انقاذ الناس لكن اللي بيكره بيقع في الحاجات دي بقول لكم دي خطايا امهات يعني الخطيه تلد عديد من الخطايا الكراهية ممكن تجيب الشتيمة وممكن تجيب الخناق وممكن تجيب الضرب وممكن توصل للقتل هي كراهية بل إن الكتاب بيقول الذي يبغض أخاه هو قاتل نفس الذي يبغض أخاه هو قاتل نفس في رسالة يوحنا الأولى البغضة البغضة ممكن توصل إلى الأذية إن الإنسان يؤذي غيره أو يفرح بالأذية إن جت من بعيد عنه أو على الأقل لا يدافع عنه إذا أصابته أذية من غيره شوفوا إيه علاقة الكراهية بالأذية إما إن هو يؤذي لا إما لو جت الأذية ليه من حتة تاني ما يدافعش عنه أو لو جت له الأذية من حتة تاني يفرح فيه كل دي جاية منين؟ من الكراهية الكراهية أيضا توصل إلى خطية الشماتة يشمت في واحد تكره واحد وبعدين يسقط تقول ما أعظم عدل الله زي ما حصل إن شمعي ابن جيرة شمت في داوود النبي وقال له حسنا فعل بك الله يا رجل الدماء جزاك حسب أعمالك خطية الكراهية ممكن تلت أيضا خطية الخ- الخصام والمقاطعة وعدم اللقاء لا واحد ما ي- يبعد عن واحد تاني ما يشوفوش خالص ونقابله يقابله في جفاء وفي عدم محبة وإن سلم عليه يسلم عليه في برود برودة مفيش عاطفة أو في شكلية أو في رسميات آه أهلا وسهلا ولا قلبه بيقول أهلا ولا بيقول سهلا كلها خطايا متعددة ممكن تتسبب من خطية واحدة واللي يكره يقع في حاجة تاني انه يبعد عن ربنا ومحبته لأن الكتاب بيقول إذا كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه ده جايز واحد يكره واحد يصلي ضده فتصير صلاته خطية يقول يا رب خد فلان يا رب نجينا من فلان يا رب سكت ليه على فلان يا رب مطول بالك ليه على فلان ده يهيج ربنا عليه حتى يهيج ربنا عليه يهيجوا عليه بلا سبب وبرضه ك- خطية الكراهية تهيج ناس على ناس تقوم ناس على ناس بسبب الكراهية وخطايا ابتلت خطايا خطية الكراهية بتوجد خطية الغضب السيء سواء غضب باللسان او غضب بالفكر او غضب بالقلب او غضب باليد او غضب بالاعصاب كل دي انواع من الغضب وسببها الكراهيه يبقى انت امسك لك كام خطيه من الخطايا الامهات وتخلص منهم بدل ما تحط لنفسك عشرين تدريب حط لنفسك تدريب واحد كل حاجة تمس ذاتي أو تكبير الذات أو الدفاع أو كل دول أبعد عن الذات تلاقي نفسك بعدت عن جمهرة من الخطايا أبعد عن الكبرية تلاقي بعدت عن جمهرة من الخطايا أبعد عن ال... الكبرياء تلاقي بعدت عن جمهرة من الخطايا هذه هي الخطايا الأمهات التي تلد العديد من الخطايا وسعيد هو الإنسان اللي يمسك الخطية من جذورها ويشيلها كلها اتفضلوا نصلي